بكم أيها الأحباء المشاهدين حول شاشات التلفزيون وشاشات الكمبيوتر في البالتوك ومواقع الإنترنت لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة نرفع قلوبنا لله أيها الأحباء ليبارك جلستنا هذه فلا تكون مجرد كلمات في الهواء لكن يمسحها بمسحة مقدسة فتصل إلى الأعماق آمين باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين شكرا لك يا رب لأنك تجمعنا أمامك وأنت مالئ الكل وفي كل مكان لتوجه إلينا صوتك امسح كل كلمة بمسحة مقدسة لتأتي بثمار مقدسة لحساب مجدك النفوس الغالية جدا على قلبك التي خلقتها أناملك والتي فداها الدم الطاهر المقدس اقبل إليك طلبتنا مع كل سؤالات قديسيك ولك كل مجد من الآن وإلى أبد الدهور كلها آمين امين
نتشرف أيها الأحباء بوجود الأخت إيمي معنا اليوم أيضا فقد تشرفنا بوجودها في حلقات سابقة أه تحب حضرتك تتفضل في الموضوع حلقه اليوم هو آه، جالي من المخرج إن آه، الاختبار كان فيه مشكلة فيحبوا إن هم يعيدوه تاني وطبعا الأمر متروك من المخرج المخرج عايز كده اتفضل أوكي.
خارج في عائلة مسلمة من أم متدينة من أب منفتح درست بالكتاب وحفظت أجزاء هامة من القرآن تحصلت على جائزة في حفظ القرآن وأنا صبي حوالي 11 12 سنة بعمري لكن منذ الصغر كان عندي أسئلة مختلفة لا أقول أن الإسلام سيء بل أقول أنه هناك أسئلة بدون أجوبة هناك أسئلة عميقة لم أجد لها أز- أجوبة حقيقية بحثت عنها في الإسلام لم أجد أجوبة مثلا كسؤال حول تعدد النساء تعدد الزوجات كسؤال حول الإيماء نظام الجواري موجود في سورة النساء ما الفرق بين الزنا وأن يكون لك جواري أسئلة من حيث لماذا كان الرسول فقط الحق أن يتزوج أكثر من أربعة لماذا النص يقول تتزوج أربعة وهو يتزوج أكثر سؤال آرقني في الحقيقة هو حول مثلا زواج الرسول محمد من ابنة من زوجة ابنه بالتبني زيد بن الحارثة في سورة الأحزاب أنا لم أعد إلى أي مصادر أو فقهاء كان مصدر اطلاع على الإسلام أكثر هو القرآن والمأثار اهتمامي وأسئلتي هي الأجوبة العامة والتي لم تلمسني لم تقنعني في القرآن ابتعدت عن الدين ورفضت الدين دخلت في مرحلة طويلة من الإلحاد ظنا أنه كل الأديان شبه بعض يعني كله نفس الدين يعني صورتي عن المسيحية كانت سيئة قل هي الصورة الموجودة عند أغلبية الشباب هي ناس لواتي النساء لواتي نراهم يعني قادمات كسياح عرايا يلبسن صليب أو ما نراه في صور عن الغرب مفتكرين أنه المسيحية هي ما نشاهده في ال- في الغرب كانت صورة سيئة جدا كنت أتصور كمعظم الذين أتناقش معهم الآن حول المسيح أن المسيح يبيح كل شيء يبيح كل شيء الزنا الخمر الكذب كل شيء كل شيء عرفت المسيح من آه، سنوات بسيطة لكن قصة المسيح في حياتي طويلة ابتدى عمل الرب في حياتي من سنة ال 82 وأنا ندرس في مدينة صغيرة وصل إنجيل باللغة الفرنسية لعنوان صندوق البريد تبع العيلة اسمي كتاب أزرق بسيط اطلعت فيه وبدأت أقرأ ال- الكتاب فهمت بعض الأشياء والكثير من الأشياء لم أفهمها ومن سنة 82 بدأت قصتي مع المسيحانية نبحث نسأل كان يوم أحد كنت وحدي بالغرفة وأنا ما قلتلكش إني وأنا نقرأ في في الإنجيل إنجيل لوقا بالتحديد كان كان شهر رمضان وأخويا كان غضبان جدا كيفاش أنا نقرأ في الإنجيل في رمضان ليش يعني ما نقراش قرآن ليش ما نمشيش نقرأ نتفرج على برامج دينية خاصة يعرف اللي أنا في الوقت ذاك كنت ملحد يعني بتاع ورافض الدين ولما بديت نقرا في الكتب الدينيه بديت بال- بالمسيح يعني عيب حشمه يعني ها، كنت في غرفتي يوم احد مساء وب- وابتديت انتهي من قراءه الانجيل ومن التفسير وجدت لحظه حاسمه آه، لكن حسيت نفسي فرحان جدا ما زلت متفكر انه بكيت بكيت كطفل صغير يعني والبكاء كان فيه فرح وحزن آه شيء المضحك اني ما عرفتش ايش باش نعمل يعني كيفاش نصير مسيحي بدات اتحدث مع نفسي يا رب يا ربي نحب نعرف الحق الحق نحب نولي مسيحي نحب نتبع المسيح مهما يكون الثمن مهما باش يقولوا الناس نحب نولي مسيحي واخترت في اللحظة ذيك قلت أنا أنا تبع المسيح كانت عندي رحلة طويلة للإشباع في العالم لكن كم شرب كشرب من البحر كل مرة كنت أزداد عطش أزداد قرب حياتي قبل المسيح كنت أسمي نفسي أنا رجل سعيد لكن بعد اكتشاف المسيح أنا أصبحت رجل أسعد لأني كنت نعيش في سعادة لكنها في مغلبها وهمية تعليقي عليه ان في تساؤلات بتحصل عند آه، الانسان المسلم المتفتح وبيدور عليها على اجابه فما بيلاقيش الاجابات وعندئذ ينتقل من محطه الاسلام الى محطه اخرى هي محطه الالحاد وانا بعتقد ان نسبه كبيره جدا من احبائنا المسلمين قاعدين وراكنين في هذه المحطه بس لحد امتى يا عزيزي بص للكتاب المقدس بقى ما هو كان الاسلام ده اللي انت بتعتنق كنت بتعتقد انه اخر الاديان طيب هات لورا كده شويه وهات الدين اللي قبليه وادرسه وشوفه هيطلع زي الاسلام ولا هيطلع حاجه تانية فعندك الكتاب المقدس على النت موجود ادرس وشوف ما تتركش نفسك لان لو تركت نفسك في حاله الالحاد ياتي اليوم الاخير وتضيع عليك دنيا واخره فابحث عشان خاطر تعرف الطريق ثم بعد ذلك الانجيل وسيله لمعرفه الحق وبعدين المسيح بذاته بيهتم بيك وبيظهر ليك ذاته اما في الذهن او في الرؤى ومش مهم انها تكون رؤى دائما لكن الله بينير القلب الى معرفه الحق بعد كده بيوصل الانسان الى الحقق السعاده الحقيقيه زي ما وصل اخونا الى السعاده الحقيقيه وانا بعتقد ان احنا سمعنا رساله الحلقه والاجابه والتعليق عليها وننتقل الان الى آه، موضوع الحلقه طب تفضل حضرتك نبتدي حلقة اليوم نقول تمام.
موضوعنا امين احبائي انتوا عارفين ان كان موضوع الحلقتين السابقتين عن ايات قالها الجن في القران كانت الحلقه الاولى ما قالوه في سوره الجن نفسها والثانيه ما قاله الجن في سوره الاحقاف وتبتدي بسم الله الرحمن الرحيم وتنتهي بصدق الله العظيم والنهارده نرى ايات اخرى مش من وحي الجن بقى لا من وحي الشيطان نفسه بعد ان نستمع لبعض ايات من السورتين السابقتين قراءة الشيخ الحصري مجرد تذكير عشان خاطر نبقى عايشين في الجو فتفضل المخرج يسمعنا بعض ايات مش كل السورتين طبعا عشان الوقت اتفضل عزيزي الفاضل بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا خد بالك من قال يهدي إلى الرشد فآمنا به آمنوا ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا جد ربنا بيسكت وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ده كلام الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن تاني سورة الأحقاف بقى مم.
فلما حضروه قالوا قالوا برضه.
أنصتوا مم.
فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قالوا.
قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ما جابوش سيرة صدق الإنجيل الله العظيم ادي الايتين اللي بيتكلموا عن اقوال الجن في القران وصدق الله العظيم الكلام غريب غريب جدا يا احبائي
آه في آيات قرآنية أروح- أوحى بيها الشيطان لمحمد حضرتك ممكن تكلمنا عليها بالتفصيل اه هو ده موضوع النهارده بقى آه، دي الايات آه، بالمناسبه يعني الايات اللي كتب عنها سلمان رشدي كتاب سماه ايات شيطانيه هذا الكتاب تسبب في ان يضع ايه الله الخميني مكافاه قدرها خمسة مليون دولار لمن يقتله واو.
طب ما تردوا عليه بدل ما تقتلوه طب هي دي الإجابة قتل قتل طب ما تقولوا لا دي آيات مش عارف إيه و- وشوية تبريرات من اللي انتوا بدل ما تقتلوا الناس واحد يتساءل هذه التي تعرف بالغرانيق العلا غرانيق يعني إيه يعني الرائعة الجمال اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الرائعة الجمال العالية المقدار وهي أصنام
طب ممكن حضرتك تفسر لنا أكتر عن موا... عن المواضيع الغرانيق ويمكن بعض المشاهدين مش عارفين حقيقة قبل ما أتكلم عن آية الغرانيق العلا لابد وأن أذكر آية قرآنية أخرى في القرآن تثبت أن الشيطان قد نطق على لسان محمد بكلام بيشير إلى آية الغرانيق العلا هذه فالزورة لا هنحلها الآية ديت في سورة الحج آية 52 وبتقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان هنفسر الكلام ده وقبل ما نفسره بس نسمعه بصوت آه، المقرئ الجميل الشيخ الحصري تفضل عزيزي المخرج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته
أيوة هذه الآية تدعي أن جميع الأنبياء قد ألقى الشيطان كلاما في أمنياتهم ونسخه الله ما من نبي إلا أسلوب قصر يعني كل الأنبياء حصل لهم هذا الكلام الحقيقة هذا الكلام غير صحيح اذكروا لنا من من الأنبياء حدث له ذلك هاتوا الدليل فالواقع ما هذا إلا لتبرير ما وقع فيه محمد كما تقول التفاسير عن أسباب نزول هذه الآية وعايز أقول لكم أن القرآن بيشهد للمسيح أن الشيطان لم يمسه على الإطلاق فإزاي رح يلقي في أمنياته كلاما شيطانيا شيء غريب شيء غريب طب تعالوا نشوف بقى آه آه تفاسير آه، بتاعت أسباب نزول هذه الآية اتفضل اتسابونا ماشي واحدة من الروايات للإمام جلال الدين السيوطي في كتابه الدر المنثور جزء 6 صفحة 65 بيقول إيه؟ شوف الكلام بيقول قال المشركون إن ذكر آه إن ذكر المشركون قالوا إيه؟ إن ذكر محمد آلهتنا بخير ذكرنا آلهته بخير ها فألقى الشيطان في أمنيته أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن شفاعتهن لترتجى يقول كده ففرح المشركون بذلك وقالوا قد ذكر آلهتنا شوف بقى الكمالة بتاعت جلال الدين فجاءه جبريل فقال اقرأ ما جئت به ما جئتك به فقرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فقال جبريل ما أتيتك بهذا وشوف بقى التقرير والإثبات يقول له إيه إن ذلك من الشيطان يا خبر أبيض الشيطان بينطق على لسان النبي ويحط في أمنيته
طب حض- آه، أستاذ أبونا في روايات أخرى عن هذا الموضوع عن نفس الموضوع كتير ممكن تذكر لنا بعض كتير التفاصيل؟
هناك روايات أخرى ذكرت في أسباب النزول للواحد صفحة 111 وأيضا في تفسير الطبري جزء آه، 17 صفحة 187 وفي تاريخ الطبري جزء واحد صفحة 550 وبيقولوا الآتي قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا وتن ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان بيقولوا إيه على الكلام ده؟ بيقولوا لما رأى رسول الله تولي قومه الكفار عنه يعني سابوه ومشوا وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به تمنى في نفسه تمنى ايه أن يأتيه من الله تعالى ما يقارب بينه وبين قومه خد بالك الأسلوب يعني يعني التقرب في النص يعني كده أرض مشتركة فجلس ذات يوم في ناد من أندية قريش يعني في مجتمع من بتوع قريش فأنزل الله تعالى والنجم إذا هوى يعني ربنا بيحلف بالنجم آه، طبعا اللي مش عارف اسلوب القران يقول آه، آه، ابونا ده بيغلط في ال- في القواعد آه، المفروض انها النجم لانها مبتدا لا يا حبيبي دي قسم والقسم بيبقى مجرور والنجم إذا هوى فقرأها رسول الله حتى بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الكتب الإسلامية بتقول ألقى الشيطان على لسانه ما كان يحدث به نفسه وتمناه يعني كان بيتمنى ان ربنا يقول له الكلمتين دول فقالهم نبي وبيتمنى انه يتقرب للوثنيين ويقول الكلام بتاعهم قائلا تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجع يقولوا برضه في التفسير فلما سمعت قريش ذلك فرحوا ومضى رسول الله في قراءته فقرأ السورة كلها وفي نهايتها سجد في آخر السورة فسجد المسلمون بسجوده وسجد, وسجد جميع من في المسجد من المشركين في النادي يعني فلم يبقى في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد مصدقين اهو وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا تفرقت يعني مشي يعني وقال قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر وقالوا قد عرفنا أن الله يحيي ويميت هم عارفين أن في الله ويخلق ويرزق ويخلق ويرزق لكن آلهتنا هذه تشفع لنا عندهم فإن جعل لها محمدا نصيبا فنحن معه فلما أمسى جه بالليل بقى أمسى رسول الله أتاه جبريل عليه السلام فقال ماذا صنعت وتلوت على الناس ما لم آتك به عن الله سبحانه وتعالى وقلت ما لم أقل لك إلى آخر هذا الكلام الجبريل قال له ازاي بتقول كلام انا ما قلته لكش
آه أتسبونا طب في بعض الناس ممكن تشكك في هذه الرواية طب ايه تعليق حضرتك آه قدس حضرتك ها طبعا مش فيه ده الكل بيعملوا كده لما ما يعرفوش يجاوبوا ولا يردوا يقول لك هذا كذب آه هذا مقطوع وموضوع وأحادي إلى آخر ال- البروباجندا اللي بيقولوها يعني. لكن قبل الإجابة أذكر بسؤال الحلقة بناء على اللي سمعناه دلوقتي هل أوحى الشيطان أيضا لمحمد بآيات قرآنية نعم واحد لا اثنين وبالنسبة للإجابة على سؤالك أقول لقد بحثت هذا الموضوع بمنتهى الأمانة والدقة فوجدت 121 مرجعا من تفاسير القرآن للأئمة الفقهاء وكتب الأحاديث وأسباب النزول والسيرة والكتب التراثية واللي مش مصدقني لو عنده برنامج الجامع الكبير اللي فيه كل آه، التراث الإسلامي بما فيه من قرآن وتفاسير يعني.
إلى آخره ي- يطلعوا وي- ويشوفوا وأكتفي هنا بذكر ثلاث أدلة منها لضيق الوقت أولا يقول الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه الدر المنثور جزء 6 صفحة 65 أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه بسند صحيح عن سعيد ابن جبير قال قرأ رسول الله بمكة سورة النجم فلما بلغ هذا الموضع أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى سند صحيح ويؤكد ذلك ما قاله الشيخ الألباني وهو إمام شهير في التحقيق عن الس- في السند سواء صحيح أو باطل يقول هذا إسناد صحيح يبقى إسناد صحيح ثانيا هذه القصة ذكرت في صحيح البخاري جزء أربعة وصفحة 1842 وحديث 4551 وثمانين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال سجد ده في صحيح البخاري سجد النبي في سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون وعلق على هذا القول ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري جزء 8 وصفحة 439 قال إيه بقى؟ قال جميع الروايات عن هذا الموضوع هي بسند صحيح سند صحيح وقال هي عند البخاري عن ابن عباس عن أبي صالح وقد اعتمد عليها في صحيحه ما يجيش النهارده واحد بقى ويقول لا ده مكذوب ومقطوع ومشلوع ما, ما سيبكم بقى من التبريرات دي واجهوا الحقيقه بجرأة كده وشجاعة وابحثوا عن الحق بلاش التورية والم... والمواربة والتبريرات أشكر أستاذ أستاذ أبونا على بحثك الدقيق وقلت ذكر دليلين في إيه الدليل الثالث؟
طب الدليل الثالث يا ستي اتفضل أستاذ أبونا هو دليل تاريخي عن حدوث هذه الواقعة تاريخ بقى ما يتغيرش ولا يتبدلش إيه بقى التاريخ ده؟ قال الإمام محمد الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان جزء خمسة وصفحة 285 يقول سبب نزول هذه الآية أسباب النزول أن النبي قرأ سورة النجم بمكة فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون وشاع في الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبي افتكروا ان الناس لما سجدوا يبقى اسلموا لا ده هم اللي كسبوا محمد اشرك صح.
وياهم مش هم اللي اسلموا يا جماعة بيفهموا الناس أنا مش فاهم إزاي حتى رجع المهاجرون من الحبشة وهنا بقى السند التاريخي رجع المهاجرون من الحبشة ظنا منهم أن قومهم أسلموا ولما وصلوا مكة وجدوهم على كفرهم لأن محمد بالكلام ده كفر مش جذبهم إلى الإسلام إسلام
طبعا رجع عن كفرهم بسبب نسخ جبريل لما ألقاه الشيطان هذه هي بعض الأدلة ثلاثة زي ما بت- عايزة بما يتيحه وقت البرنامج فمن ذا الذي يستطيع أن ينكر الواقعة بعد كل هذا التوثيق خلي حد يرد علينا من العلماء والفقهاء ويا شيخ الأزهر ساكت ليه ما تخليه يقول لنا حاجة المفتي بتاع الديار المصرية ساكت ليه ما يقول لنا حاجة آه اسمه ايه دهوت آه وزير الأوقاف ساكت ليه ما يقول لنا أي حاجة بس شاطرين إن هم ي- ي- أهو كتبوا عنهم إن هم بلغوا آه في شيخ الأزهر وزير الأوقاف لسكوتهم وعدم ردهم اهي في الجرايد بتتكلم يا جماعه اتكلموا وردوا قولوا لنا الكلام ده صح ولا غلط وفين الحقيقه امين نشكر أتابونا على التعليق ده آه في تعليق إجمالي على ورود آيات من تأليف الجن والشيطان في القرآن ايوه ده الزبد بقى ممكن حضرتك آه.
تفضل وتقول لنا ده ايه بقى الرأي وتعليقاتي على كل ما سمعناه الجن يتكلم في سورة الجن وفي سورة الأحقاف والشيطان يتكلم في سورة النجم ويلقي بكلامه على لسان الرسول التعليق أنا عندي ثلاث تعليقات اتفضل أستاذ ممكن؟
أبونا. اتفضل التعليق الأولاني كيف لم يستطع محمد أن يفرق بين ما يوحيه الجن والشيطان وما يوحيه إلهه فرقش إزاي ليه كيف أنه لم ينتبه لذلك حتى أتاه جبريل في آخر الليل وقال له إن ذلك من وحي الشيطان ثم نسخها الله يعني إذا العملية تايهة التعليق التالي إن ورود آيات من تأليف الجن والشيطان آه يتعارض مع الآيات القرآنية التالية لا ما هي العملية مش سيبة بقى ده القرآن أصله إيه مكتف نفسه فإحنا نجيب الوجه الثاني بقى سورة الإسراء آية 88 بتقول إيه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله دي آية قرآنية لا يأتون بمثله الله امال الجن جاب بمثله ليه مش كده وعلق على هذه الآية الإمام الرازي في التفسير الكبير جزء 21 وصفحة 46 يقول إيه وقع التحدي ربنا بيتحدى يعني بكل القرآن بمعنى أن إله الإسلام يتحدى الإنس والجن أن يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن قرآن كامل اه طيب نبص نلاقي حصل لها ديسكاونت تخفيض معلش ما هو محمد كتب واحنا بقى بنقرا وبنربط ما هو لازم اصل مشكله احبائنا المسلمين وانا بقولها على الهوى مشكله احبائنا المسلمين بسميها بيرد فيو يعني زي نظره الطائر ايه نظره الطائر نظره الطائر الطائر مش عينيه قدام كده زينا لا عينين الطائر من جنابه عشان كده طول ما هو واقف على الشجره يعمل كده ايه ده بيترقص ليه هو مش بيترقص لا ده عايز يعمل perspective view عايز يعمل نظرة يدخل الصور في بعضها فبيبص بعينه دي كده ويبص بعينه دي كده ويجيب الاثنين على بعض فتلزق الصورتين في بعض فيبقى عنده رؤية بانورامية لكن أحبائنا المسلمين لا زالوا بيبصوا للحقائق بعين واحدة فيشوف الحقيقة دي كده وبعدين يقروا حتة تانية في القرآن يشوفها بالعين دي ودي كانت خلة محمد برضه يتكلم كلام بعينه دي ويرجع ينسى نفسه ويتكلم بالعين التانية وبعد كده يقول لك ايه لما يواجهوه يقول لا لا دي اتنسخت شلها بقى خلاص لا دي هي بيرد فيو المشكلة في الرؤية تعالوا تاني لما قال القرآن كله ما يقدروش يجيبوا زيه قال حاجة تانية في سورة هود آية 13 يقول ايه فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 10 حصل discount بدل 114 سورة على بعضهم لا لو جبتوا 10 بس تحدي حلو كويس وأضاف الإمام الرازي معلقا على هذه الآية قائلا ووقع التحدي أيضا بعشر سور منه كما في هذه الآية طيب حلو أدي 10 يبقى كان 114 بقوا 10 استنى بس شوية في سورة البقرة آية 23 يقول إيه فأتوا بصورة من مثله ده بقى التحدي على صورة كان 114 نزل إلى 10 نزل إلى صورة ويستطرد الرازي أيضا قائلا ووقع التحدي بالصورة الواحدة كما في قوله هذا ماشي نشوف خلينا مع البيعة هتحصل لها ايه في سورة الطور آية 34 ها فليأتوا بحديث مثله حديث واحد يعني مش سورة لا بقى نزلنا إلى حديث يعني آية أو عدة آيات وزاد الرازي قائلا ووقع التحدي بكلام من سورة يعني شوية آيات واحدة كما في قوله هذا ماشي وبالرغم من هذا التحدي في السور الأربعة قرآن كامل عشرة واحد جزء من سورة نرى الجن والشيطان قد أتوا بحديث مثله أي بضع آيات من سورة الجن وسورة الأحقاف واللي حطوا على لسانه في سورة النجم وبعدين بص بالعين التانية لقى اللي قاله غلط فنسخه وذكرنا هذا الكلام وهنا نتساءل لو التحدي قائم وما حدش يقدر يجيب بآية منه إذا وقد رأينا الجن يتكلم والشيطان إذا هل القرآن موحى به من الله حقا بعد ال... أن أتى الجن والشيطان بآيات مثله و- وتحطم التحدي سؤال مهم جدا أتسابونا مم.
طب ت- تعليق حضرتك الثالث التعليق الثالث هل تدري يا أخي المسلم معنى إيه أن ترد على لسان محمد هذه الآيات التي قالها الجن والشيطان حتى لنسخت طيب اسمع الحقيقة المفجعة التي قيلت في سورة الشعراء آية 221 و222 ايه الحقيقة يقول هل هل أنبئكم على من تت- تنزل الشياطين ها قول على مين الشياطين بتنطق على لسان ال آه، بتنزل على مين اه كمالة الآلة يقول تنزل على كل أفاك أثيم طب نحب نسمع ال- الآية ديت لو كانت متسجلة عندنا المخرج بسم الله الرحمن الرحيم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم صدق الله العظيم يا خبر أبيض مش معقول الكلام ده الشياطين ما تنطقش ولا تنزل وحيها إلا على كل إيه أفاك أثيم وهنا نتساءل كيف تنزل الجن والشيطان على محمد بهذه الآيات فحكم الآية اللي قرأناها دلوقتي أن الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم وسامحوني في سؤال يفرض نفسه بعنف ما هو موقف محمد على ضوء هذه الآية وقد تنزل الجن والشيطان على لسانه بتلك الآيات وإني أترك الإجابة لفطنة أحباء المشاهدين الأذكياء ويسعدني الإجابات احنا تقريبا كده خلصنا تحب ناخد آه، شوية مداخلات آه يا ريت بكل سرور النتيجة بتاعت السؤال هل أوحى الشيطان بالإضافة إلى الجن لمحمد بآيات قرآنية نعم 86 وبرضه لا 14 ما مش كله تنازلش بيسمع.
بعد ده كله مش بناخد- ماشي احنا موافقين 86 86 بس عايز ال 14 دول ي- يواجهوا نفسهم بصراحه آه، مداخلات اتفضل آه، في أخت سامية معانا من الجزائر أخت سامية نعم ألو سلام آه، سلام ونعمة
سلام لأبونا بطرس زكريا رجل السلام نحن قربنا لأجله اهلا بيك
آه، اسمك أنا إيه؟
عايز سامية أنا عايز أبويا بطرس إنك تقول لي أنا أبيك المسيح منذ المدة ولكن لسه لي أخوات من الموت وعذاب القبر ومش عارف أعمل إيه ممكن تقول لي أعمل إزاي عشان الرب يخلصني من دي الأخوات
آه، تاني يا ساميه ساميه قولي تاني بتقول ايه
أنا بقول لك أبيك المسيح منذ مدة ولكني عندي شك شك بيحاربني وخوف الموت وخوف عذاب القبر ما زلت أعاني منه ومش عارفة أتخلص إزاي من دي الأخوات ده صح برافو عليك يا سامي آه، اللي انت تربيتي عليه بيكون ثقافة داخلية فبيعل على الإنسان باستمرار والشيطان بيستخدمه عشان يتهجم بيه لكن نعم انت قبلت المسيح يعني قبلت الفداء بتاع المسيح صح؟
نعم يعني المسيح مات على الصليب عشان يكفر عن كل خطايانا ويخلصنا من القبر وعذاب القبر وجهنم وعذاب جهنم فلما يجيك نعم.
الشيطان ويقول لك خوف من القبر وعذابه قولي له أنا في نعم.
المسيح يسوع الآن منتصرة أمين نعم طب نعم.
إيه رأيك تصلي ويايا دلوقتي يا أشكرك.
سامية نعم وتقول حقا.
تصلي معايا دلوقتي نعم نعم طب قولي كده أشكرك يا رب أشكرك يا رب لأنك دبرت لي الفداء لأنك صبرت لي الفداء وخلصتني من عذاب القبر خلصتني من عذاب القبر وعذاب الجحيم عذاب الجحيم أشكرك لأنك عرفتني هذا الخلاص أشكرك لأنك عرفتني هذا الخلاص اسحق إبليس تحت أقدامي اسحق إبليس تحت أقدامي أعطني أن أكون مرفوعة الرأس في المسيح أعطيني أن أكون مرفوعة الرأس في المسيح آمين آمين الرب معك ويثبتك في الإيمان ضد حروب الشيطان وأنا شكرا عندي جدا سؤال- سؤال ثاني ممكن هاتوا تفضلي تفضلي اخت ساميه لماذا لم يقاتل الجن الذين لم يسلموا هل أعطى حرية للجن يؤمنوا أو يكفروا والبشر لا لماذا لم آه.
يقاتل الجن لم يقاتلهم ما هو آه، أسلموا بقى يعني قالوا له احنا مسلمين وآمنا بك يا رسول الله
وسؤال يا أحبائنا المسلمين لماذا لم يقاتل الجن الكفرة كما كان يقاتل الناس الكفرة آه ما قتلش الجن الكفرة ليه؟ ده سؤال حلو قوي يا سامية برافو عليكي ولا زلنا نطرح هذا السؤال لأحبائنا شيوخ الأزهر الكرام والأفاضل عشان خاطر يجاوبوا تساؤلات الناس أشكرك يا سامية وربنا يباركك ويثبتك ويستخدمك لمجد اسمه أمين آه معنا اخ ابراهيم من العراق تفضل السلام عليكم سلام سلام ونعمة كيف حالك يا استاذ زكريا أنا بخير الحمد لله وأنت عامل إيه؟
الله يخليك يا عزيزي انا متشوق اتكلم معك يعني الجمعه الفائته اكثر من نصف ساعه انا خلف الخط وبالتالي تعطيني 20 ثانيه يعني هواي تاذيت حقيقه أنا آسف أنا آسف اتفضل
اقول بالنسبه للجواب على الموضوع على سؤال الموضوع هل اوحى الشيطان بايات قرانيه نقول كلا هناك فرق بين الوحي وبين اخبار الله لا مستحيل ان الشيطان اوحى الى النبي لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الذي حدث أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن جميع من المخلوقات أخبر عن الملائكة وأخبر عن الجن وأخبر عن الحيوانات وقالت نملة وأخبر عن اليهود وقالت اليهود ليست المطر على شيء فهذا ليس وحي بل هو آه، نقل من الله سبحانه وتعالى وهذه أحد المعاجز أن أن الله أن النبي صلى الله عليه وآله ينقل لنا كلام الحيوان أو ينقل لنا كلام الجن كلام الجن الجن لا يتكلمون اللغة العربية لهم لغة لغة خاصة الله جعلها في قالب القرآن الكريم فهي ليست وحي وإنما هي نقل الله أما بالنسبة لقصة الغرانيق فنحن لا نقبلها لأنها خلاف العقل وخلاف قصة النبي فقط أكمل لو سمحتي بل نعم والدليل حتى لو فرضنا انها صحيحه ان الله عصم نبيه من الشيطان والدليل ان ان ان جبرائيل نسخ هذه الايات والدليل ان انا وانت مصر انها ايات خارج القران وانها من وحي الشيطان ان قبلنا القصه فهي غير مقبوله وتفضل شكرا شكرا جزيلا عزيزي ابراهيم وانا مبسوط بمشاركتك وردك ومحاوله الاجابه على هذه المواضيع بتقول ان الشيطان لم يوحي مش وضع على لسانه وهو مش جبريل برضه في الوحي بتاعه بيضع على لسان الرسول مش كده ولا ايه وقال له انت قلت ايه انا لم اتيك به آتاك به الشيطان ما هو ده الوحي لا شوف عزيزي إبراهيم أنا عايزك تكون كده صادق مع نفسك قول الكلام السليم طبعا أنا بحترم وجهة نظرك بس أنا بتمنى أن وجهة النظر كده تدقق فيها الأول وتدخل عليها بعض الأسئلة لحد ما تنتقي الإجابة العلمية المنطقية العقلية لكن لما تقول ما هوش وحي خلاص طب ده وضع على لسانه وجبريل قال له أنا لم آتيك به قد أتاك به الشيطان أمال إيه الوحي غير كده حبيبي فهو وحي بتقول أن القرآن فيه أخبار الله بيخبر النبي طب إيه رأيك بقى في الآية اللي بتقول إن هو إلا وحي يوحى من الله فهل ربنا كان عارف كلام الجن من الأزل وكتبه في القرآن من الأزل لأن كلام الله أزلي أو مخلوق من الأزل زي ما انتم عاوزين دي مشكلة بينكم وبين بعض لكن في اللوح المحفوظ طب كلام الجن في اللوح المحفوظ يا ناس طب ما كان يقدر يجنب المواضيع دي كلها وما يحطوش يعني لو ربنا بتاع محمد عارف ان الشيطان هيجي يحط على لسانه طب ما يمنعه قبل ما يحط على لسانه ليه يبعت له جبريل تاني ويمنعه والعصمة تبقى من البداية وفين هي العصمة ديت يا عزيزي الفاضل وبعدين بتقول حديث الغرانيق لا تقبلها انا بحترم رأيك لك الحق انك تقبلها ولك الحق انك ترفضها كثيرون رفضوها مثلك لكن هذا لا يمنع قط بالأدلة والبراهين اللي احنا جبناها انها حقيقة ثابتة وإلا يبقى الشك في كل كتب الإسلام الباب مفتوح والنهاردة ما تقدروش تقولوا ده صح وده غلط وده مقبول وده مرزول لأن عدم المصادر تم فيها الشك في بعض منها فهذا يسري على الكل أيضا مشكوك فيه آه مرحب بك عزيزي الفاضل واحنا سعداء بمداخلتك معنا اخ محمد اتفضل
السلام عليكم آه، بتكلم على وسط سلام مع ونعم.
حضرتك يا مرحبا آه، الحقيقه قلت عندي آه، آه، في- بقرا في انجيل آه، في انجيل دلوقتي في انجيل لوقا 3 ايه 4 اما يسوع فرجع من الاردن منتهيا من الروح القدس وكان يستاد بالروح في البريه 40 يوما يجرب آه، ده السؤال الاول ازاي آه، ربنا يمتحن من الابليس الايه اللي قبلها على طول حضرتك ب- بتتكلم في نسب المسيح بتقول آه، آه، طويله قوي مش هقدر اقولها عشان وقت حضرتك في الاخر بتقول ابن انوش ابن شيك ابن ادم ابن الله ده في انجيل لوقا يعني الانجيل بيعترف ان ادم ابن الله زي المسيح بالظبط هل هو ده اللي انا فاهمه صح وده موجود في ال في ال في الانجيل ابن شيء ابن الله وفي انجيل آه، متى في الاول في نسب المسيح قال ان المسيح كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داوود ابن ابراهيم فعايز حضرتك بس تت- آه، تفك لي الالغاز دي وازاي ان إح- احنا كمسلمين بنعتبر محمد بشر لا نعتبره اله ابدا فيجوز عليه اي شيء انما في المسيحيه آه، يسوع اله ازاي ابليس يمتحنه آه، وانا بشكرك ان انتوا بعتوا لي الكتاب المقدس وشكر فضل حضرتك على اخلاقكم العاليه السلام عليكم أنا بشكرك آه، عزيزي لحوارك آه، المتحضر لكن آه، أنا برضو عايز أشير إلى حتة مهمة قوي إن في آه، فن الرد بيتعاملوا في الحوار الديني تعامل لعيبة كرة القدم فيقول لك إيه خير خطة للدفاع هي الهجوم ولكن فرق يا ابني بين الحوار العقلي وده بيتناول بالعقل وبين الكورة اللي بتتناول بالجزمة فما بيتمش في الحوار المنطقي عملية الدفاع خير خطة له هي الهجوم فاحنا بنتكلم على حيثية ما بنتكلمش على نسب المسيح وابن ابن الله وابن داوود يعني خدوا بالكم ان احنا فاهمين اللعبة يعني مع احترامي لشخصك لكن انا بعبر عن رأيي بحرية يعني يمكن سؤالك الاولاني مقبول وسؤالك الاخير مقبول في الموضوع لكن حشيتهم كده في النص عملته زي السندوتش ها شاطر ومشطور وبينهما طازج فيعني خد بالك ان يعني ربنا مدينا حكمه برضه نفهم تفاصيل الكلام فنسب المسيح عشان خاطر اسددها لك بسرعه نسب المسيح وابن ادم ابن الله ما هو كل من ليس له اب جسدي يبقى منسوب الى الله لانه مخلوق من الله لكن ليس هذا معناه ان المسيح ابن لله زي ادم ما هو ابن لله لا من ناحيه الجسد اه صح لكن اللي انتم مش قادرين تدركوه المسيح من الناحيه اللاهوتيه ديت سقف تفكيركم ما بيوصلش الى المستوى الروحي سقف تفكير أحباء المسلمين هو على مستوى الجسد لا أكثر ولا أقل قال المسيح ابن آدم ابن الله وآدم ابن الله يبقى واحد أم من ناحية جسدية ما عندناش أبدا إيمانها لكن من ناحية اللاهوتية شيء مختلف أظن أنا اتكلمت عن الموضوع ده كتير في نسب المسيح وممكن ان احنا نتكلم عليه مرة تانية وبعدين بتقول ان في متى ابن داوود ما هو لما ترجع برضه بداوود هتبص تلاقيه ابن الله بس الفكرة ليه متى بدأ بكلمة ابن داوود لأنه بيكتب لليهود فبيثبت لهم بحسب النبوات أنه سيأتي مسيا من نسل داوود بحسب الجسد لكن أنا مبسوط منك من أجل الأسئلة العامة يعني. بس ممكن أنك أنت تبقى تقدم في الكلام عشان تحترم عقليتنا ونقدر عقليتك تقول أنا عندي سؤال في الموضوع وسؤال بره الموضوع أم كده نفهم أنك أنت إيه يعني إنسان منطقي وبتتكلم كلام موزون نيجي للسؤال الأخير اللي هو لا الأولاني لسه الأولاني أن اقتيد بالروح ليجرب من إبليس في البرية ماشي ما هو المسيح هو اتجرب من إبليس وإبليس يتكلم أهو صح ما لكش أبدا أي حاجة لك حق طب إيه بقى المشكلة مع القرآن آه مشكلة القرآن في مفهوم الوحي عند المسلمين ومحمد ومفهوم الوحي عندنا نحن المسيحيين وأهل الكتاب إيه بقى؟ الوحي عند محمد والمسلمين إن الكلام بتاع القرآن مكتوب بالحرف في اللوح المحفوظ إن هو إلا وحي يوحى بالحروف في اللوح المحفوظ ولما جه جبريل لمحمد قال له اقرا ما قالوش افهم اسمع قال له اقرا يعني جايب له صوره من اللوح المحفوظ حته كده من السماء الدنيا بعد ما نزله من السماء العليا الى السماء الدنيا عشان يبقى قريب منه يطلع وينزل زي المكوك ويجيب ايات باستمرار ويقول له اقرا يعني اذا ما على محمد الا ان يقرا ما هو في اللوح المحفوظ احنا في الكتاب المقدس غير كده حبيبي ولعل محمد راى حرص اليهود على الوصايا العشر على انها اللوح المحفوظ اللي عندهم فهو قال لك الله طب ما نعمل قداسه القران زي اللوح المحفوظ بيقلد واه بنقلده فبس وقع نفسه في مشكله احنا عندنا الوصايا العشر بالحرف اه مكتوبه باصبع الله وكتبها موسى بعد كده لما كسر اللوحين صح ما فيهاش تبديل ولا تغيير بس مش كل الكتاب المقدس في اللوح المحفوظ والا تزنقت قوي او هنا بقى اللي ينطبق على الوحي المسيحي اخبار الله عن امور لكن في القران ما تنفعش اخبار بيبقى وحي الله وليس اخبار شفت بقى لما جيتوا تصلحوها بقيتوا مسيحيين لا خليك مسلم مسلم يعني ما ان هو الا وحي يوحى لكن لما تيجي تقول اخبار الله تبقى بقيت مسيحي نصراني وهنا يحل دمك ويسفكوه ماشي فاذا اقتيد بالروح القدس ليجرب من ابليس وينتصر لانه اتى لهذه المعارك لينتصر فيها لحساب ادم الذي سقط في تجاربه مع الشيطان وينتصر لحساب البشرية التي يمثلها كنائب عنها ويبقى الشيطان مهزوم والمسيح قائم ومنتصر دي على السؤال الأولاني السؤال الأخير بقى بتقول بتقولوا ان المسيح هو الله فلا يجوز عليه شيء لكن محمد بشر فيجوز عليه كل شيء لا ده بقى حاجة خطيرة هات لنا بقى اعتراف من الازهر على هذه الستيتمنت على هذا الكلام هل تقدر تجيب دليل من الازهر ان محمد يجوز عليه كل شيء حبيبي ارجع الى اسلامك تقولون ان محمد معصوم ولما بنقول لكم معصوم ازاي واتجوز بنت عدها تسع سنين وازاي ولما اتجوز مرات ابنه تقولوا لنا لا مش معصوم من ناحية الأعمال والسلوك لكن معصوم من جهة الوحي والنهاردة عايز تقول إن هو مش معصوم برضه من جهة الوحي لا هات لنا بقى دليل وبرهان من مشيحة الأزهر بما تقول عشان نقدر نتفاهم مع بعض أشكرك حبيبي لمحاولتك آه، الاتصال والحديث والتعبير عن رأيك بكل حرية وإحنا كمان من هذا المنطلق بنعبر عن رأينا بكل حرية وإحنا متفقين مرحب بيك صديقا للبرنامج معانا للي محمد نيلي محمد من السعودية اتفضلي
أنا بسأل حضرتك بس سؤال العهد الجديد مكتوب آه، عن سيدنا إبراهيم وال- وال- وأجياله كلهم لحد ما وصل لحد إسماعيل لحد نسب إسماعيل قال إن هو خلف 120 بس مع إن جاي إسحاق بإنه خلف مين وابن مين وجاب مين لكن سيدنا إسماعيل 120 طفل وبعدها فين بقيت نسله نسل إسماعيل دي حاجة الحاجة الثانية بعد إذن حضرتك بتتكلم عن الديانة وإن محمد وإن محمد وإن محمد طب ما تكشف الأزهر وتعمل مناظمة وتبقى المناظ- المناظمة في مصر بقى عندنا وعايز تتكلم وهو يتكلم ونسمع كلام مناسبة يعني ده اسمه حاضر حاضر شيخ الازهر يا سلام يا نيلي يا سلام شكراً على برافو سؤالك.
عليك يا نيلي اجاوب على السؤال الاولاني وبعدين اخش على السؤال الثاني بتاعي آه، أس- ال- أس- النسل النسل يذكر عن طريق ابراهيم لان ابراهيم واسحاق ابراهيم له اسحاق ابن البركه وتتبارك في نسله جميع قبائل الارض ماشي لكن اسماعيل اعطاه له وباركه عدديا فقط لكن في القران ايه ادرسيها وشوفيها ان الانبياء مقاصرين على نسل ابراهيم واسحاق ويعقوب وليس عن اسماعيل وانا هجيب لك نص هذه الايه المره الجايه بتاعه آه، الانبياء مقاصره على ابراهيم واسحاق ويعقوب فدي من الناحيه الاولانيه فنسل اسماعيل لا يهمنا الكتاب قال عنه انه انسان وحشي يده على كل واحد ويد كل واحد عليه ولعلنا نرى المشكله في العالم الاسلامي النهارده هي هي هي نفس الفكره يده على كل واحد حرب وقتل وذبح و- و- واخره ويد كل واحد عليه برضه بنفس الشيء معركة إسرائيل مع الفلسطينيين وأيضا آه، حزب الله وإيران كلهم نسل إسماعيل اللي يدهم على كل واحد ود- إنسان وحشي لكن إسحاق كان ابن البركة وفي نسله تتبارك جميع قبائل الأرض والمسيح هو المقصود من نسل إسحاق أما حكاية المناظرة أنا برحب بيها يا نيلي وأنا بفوضك أنك أنت تكون وسيطة خير بيننا وبين شيخ الأزهر على الأقل يمكن ده يطلعه من المحكمة اللي هو هيتقدم ليها في تقصيره فيبقى عمل حاجة يخزي بيها العين وإحنا تحت أمركم يجي يناظرنا ها هنا على القناة على الهواء مباشرة وأنا بعتبر كلامك ده تعهد منك أنك أنت هتتصلي بمشيخة الأزهر وتأتي لنا بموعد المرة القادمة لا، النتيجة بتاعت السؤال 88 نعم و12 لا نشكر الله ربنا للحق يسلمك.
المعلن نصلي في الختام أحبائي يا ريت كل اللي اتأثر بأي كلمة من هذا الكلام وعايز ياخد خطوة إيجابية مع المسيح يقدر يرفع هذه الطلبة قل له يا رب أنا بشكرك من أجل محبتك ولأنك سمعتني صوتك شكرا والآن يا سيد أنت تقرأ على باب قلبي بهذه الكلمات وأنا بفتح لك قلبي يا رب الآن محدش سمعني لكن أنت سمعني ادخل إلى حياتي وغيرني وأنا بشكرك لأنك إله محب وتستجيب دعائي ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين, آمين.
سلام الله معكم وإلى اللقاء